هنبداها النهارده النهارده الحلقه رقم أربعة من رحله الى الدار الاخره قلنا هنتكلم النهارده ان شاء الله النهارده ويوم الاثنين اللي جاي هنتكلم عن حسن الخاتمه وهنخلي العل- الحلقتين دول بالذات بعنوان مسك الختام اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم مسك الختام هنخلي آه، طبعا آه، احنا قلنا متابعه الحلقات دي كلها من كتاب رحله الى الدار الاخره لكن الحلقتين دول بالذات توسعت فيهم وعملت لهم كتاب مخصوص انتوا عارفينه اللي هو كتاب مسك الختام ده اوردت منه كل القصص اللي هذكره او كل الدروس اللي هذكرها ان شاء الله في الحلقه ديت والحلقه القادمه ان شاء الله جل وعلا لان لقيت من باب الاستشار ان شاء الله ان انا اطول شويه النفس واخلي آه، درس بتاع حسن الخاتمه اللي هو مسك الختام اخليه درسين ان شاء الله هنتناول الموضوع من خلال ثلاث عناصر العنصر الاولاني هنذكر آه، علامات حسن الخاتمه اكيد في علامات معينه هتعرفنا يقينا ان الراجل ده او الاخت ديت ماتوا على حسن الخاتمه الحاجه الثانيه نماذج مشرقه بقى طبعا من السلف ومن الخلف عن حسن الخاتمه حتى نستبشر ونقول ان شاء الله اكون هو يعني ان شاء الله اكون زي دوت او انك تكوني زي ديت آه، الحاجة الثالثة اللي هنختم بيها ازاي بقى نوصل لحسن الخاتمة ايه هو الطريق واسباب حسن الخاتمة هنختم بها الدرسين ان شاء الله وهنخلي الثلاث عناصر مقسمين على الدرسين باذن الله سبحانه وتعالى تعالوا نبدا لقاءنا النهارده بس آه، بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم طبعا احنا تناولنا آه، رحلة الدار الأخرة آه، انتهينا تماما من المقدمة اللي أوردناها في ثلاث دروس اللي فاتوا أول درس لماذا نتكلم عن الدار الأخرة ثاني درس كان حال السلف الصالح مع الدار الأخرة ثالث درس كان ثمرات الإيمان باليوم الآخر النهاردة نبدأ نخش بقى في الجد نبدأ نتكلم عن حسن الخاتمة طبعا احنا لسه لحد الان ما تكلمناش بقى عن التفاصيل لان في ناس مستعجله بيقولوا فين التفاصيل بقى بتاع الدار الاخره؟ فين بقى دخول ملك الموت وفين القبر وفين الجنه وفين النهر؟ بقول لك ما تستعجلنيش انا عايز نعيش الدار الاخره بجد لحظه بلحظه ونحاول ان احنا بقدر الامكان نغطي كل جانب من جوانب الدار الاخره عشان تستوعب الحلقات تبقى عندك رصيد لما تيجي تعيد سماع الحلقات دي مره ثانيه ان شاء الله آه، بفضل الله سبحانه وتعالى تحس ان انت استوعبت كل الجوانب اللي محتاج ان انت تسمعها عن الدار الاخره ما نكونش اهملنا جانب ما نكونش فرطنا في جانب ما نكونش قصرنا في جانب عايزين نغطي كل الجوانب في الدار الاخره اسال الله عز وجل ان يجعل خاتمتنا جميعا في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه نبدا في الجد- في الجد بقى ونشوف موضوع الدار الاخره اكيد اكيد يقينا يا جماعه ما فيش حد في الدنيا ديت الا هو يتمنى ان يكون سعيد في الدنيا والاخره ويتمنى في الدنيا بالذات ان ربنا ي- يسعده في الدنيا ويرزقه بحسن الخاتمه ولذلك تلاقي حتى ابائنا وامهاتنا الناس الكبار البركه دولت ربنا يبارك فيهم دايما كانوا يقولوا ايه يلا بقى حسن الختام يا- يا رب ارزقنا حسن الخاتمه دائما يدعو بهذا الدعاء وممكن احنا زمان ما كناش فاهمين يعني ايه يلا حسن الختام هو انت بتتمنى الموت هو مش بيتمنى الموت هو بيتمنى أجمل ميتة بيتمنى أن ربنا يختم له حياته بخاتمة السعادة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة بالبلدي كده كلنا بلا استثناء طلاب جنة صح كده في حد فينا هدفه أي حاجة تانية غير الجنة آه ممكن يكون ليك أهداف تانية كتيرة جدا لكن في النهاية بتصب كلها فين في طلب الجنة طيب لكن خد بالك من حاجة بقى مش هنوصل ان احنا نكون من اهل الجنه الا اذا ختمت لنا بدايه بخاتمه اهل السعاده ان ربنا يرزقنا بحسن الخاتمه احنا نخش نلاقي القبر منور نلاقي كله نعيم نلاقي كله سعادة وبعد كده نبعث يوم القيامة نلاقي نفسنا ما شاء الله الوش أبيض نلاقي نفسنا في ظل عرش الرحمن بناخد كتابنا أو صحيفتنا بإيدينا اليمين بنروح نشرب من حوض النبي بنعدي على الصراط بنعدي من على القنطرة نلاقي النبي مستنينا عند باب الجنة نخش الجنة مع النبي هي دي الدرجات اللي احنا عايزينها هي دي ال- ال- ال- المراحل اللي احنا بنتمناها في كل لحظة لكن خد بالك من حاجة العبرة بالخواتيم يعني ايه العبره بالخواتيم يعني انت بتجتهد على قد ما تقدر في انك انت تكون انسان طائع وانت بتجتهدي على قد ما تقدري في ان انت تكوني انسانه طائعه لكن في النهايه ده مش يعني مش معناه ان ما دمت انا مطيع يعني ان انا يقينا ه- ه- هارزق حسن الخاتمه لا في حاجه تانية معاها بقى محتاجينها ايه هي محتاجين مع الطاعه اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى عشان ما حدش يقول ايه الله يعني انت بتقول لي بقى ان انا حتى لو كنت مطيع ممكن ما ارزقش حسن الخاتمه قصدت ان في معاها حاجات محتاجينها معاها محتاجين مع الطاعه اخلاص محتاجين مع الطاعه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى التلاتة بيكملوا بعض اخلاص نيه معاهم عمل ومعاهم حسن ظن بالله ان شاء الله الثلاثه يثمروا لك الفردوس الاعلى ان شاء الله جل وعلا يبقى العبره بالخواتيم جبنا الكلام ده منين جبنا الكلام ده من عند النبي وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة يعمل زمان طو- يعني 50 60 70 سنة بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله وفي رواية لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار مشكلة بس المشكلة دي إيه اللي يوضحها بقى رواية مسلم والحديث في البخاري ومسلم رواية مسلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يبقى العمل ما كانش خالص لوجه الله لا ما كانش خالص لوجه الله والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر للناس ربنا ما بيظلمش حد يا جماعة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون خد بالك يبقى هو كان بيعمل العمل ده رياء اه رياء ما كانش بيعمله خالص لوجه الله ما كانش بيعمله خالص لوجه الله طب في المقابل بقى وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو في رواية لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فإنما الأعمال بالخواتيم آه إن أنت مهما جودت عملك ومهما حسنت عملك فنفض يدي فنفض يديك من عملك فإنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يبقى إذن العبرة بحسن الخ... بحسن إيه العبرة بالخواتيم العبرة بحسن الخاتمة وخد بالك بقى ومشكلة المشاكل أخوي وحبيبي إن في علامة من علامات الساعة الصغرى بدأت تكتر أو أو تنتشر أو في زماننا ده بالذات العلامة دي اسمها إيه؟ اسمها موت الفجأة موت الفجأة إنك تيجي بتسلم على واحد ازيك يا فلان عامل ايه السلام عليكم ازي اخبارك عامل ايه طمنا عليك خمس دقايق يقول لك فلان اللي كنت بتسلم عليه دلوقتي مات مات ده لسه بيسلم عليا واخد بالك وهكذا موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى اللي احنا هنبتدي نذكرها ان شاء الله بعد كده لما نتكلم ع- بعد الموت وهو هنتكلم عن علامات الساعة الصغرى والكبرى فمن ضمن علامات الساعة الصغرى موت الفجأة ان الانسان يموت فجأة فجأة مصيبة موت الفجأة ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت وخد بالك موت الفجأة هو حصر على المؤمن وعلى الكافر ليه لأن المؤمن يتمنى أنه يزداد إيمانا يعني لما بيجي له بوادر المرض أو بدايات الموت من خلال مرض من خلال أي حاجة آه، من خلال حادث يحصل له ولسه ما ماتش فبيبتدي آه، يتوب يتحلل من المظالم يرد الودائع يعمل يتحلل من أي مظلمة يزود في الطاعة و و- يعني يعني إيه يعني يتجهز بقى ل- للقاء الله سبحانه وتعالى طب والكافر يسلم لما اديله بداية بداية الموت يسلم طبعا ما بقولش نوصل لغرغره لكن بقول في بداية الموت بداية المرض يسلم لله سبحانه وتعالى طب والعاصي يتوب فعشان كده مشكلة موت الفجأة ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت وان هو لا يمهل خلاص يعني ما لحقتش اتوب ما لحقتش اعمل اي حاجة هو مات فجأة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة إن أنت فجأة تموت فجأة تموت طب يا ترى مت على حسن خاتمة ولا سوء خاتمة هو ده موضوعنا هو ده موضوعنا إن أنا عايزك تكون دايما جاهز دايما مستعد فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه يعني إيه أحب؟ يعني مستنيه يعني إيه أحب؟ يعني جاهز يعني إيه أحب؟ يعني مشتاق واخد بال حضرتك من المعاني الثلاثة أنا بحب لقاء ربنا أنا جاهز في كل وقت لو دخل عليا ملك الموت الآن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنا على طاعة الحمد لله مش مش حسن ظني بنفسي بقى لكن حسن ظني بالله سبحانه وتعالى مش غرور وعجب بقى و- وتعالي وتفاخر لا لا لا حسن ظني برب سبحانه وتعالى إيه- إيه يعني وحسن ظني بكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم اللي قال إيه، إن الله إذا حب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه واخد بال حضرتك يبقى اذا ان انا اكون جاهز ده اللي بيحب لقاء ربنا ولله المثل الاعلى لو انت بتحب اخ ليك او بتحب امك او ابوك غايب عنهم او هم غايبين عنك بقالهم 3 4 سنين وبعدين فجاه سمعت ان هم جايين من الصف مشتاق للقاء امك وابوك فرحان جدا بلقائهم فبتتمنى لقائهم طب بتعمل ايه بجهز نفسي بظبط نفسي بلغي كل مواعيدي وكل انشغالاتي عشان انا ما عنديش حد اغلى من امي وابويا واخد بالك فانا مفضي نفسي ليهم ومجهز نفسي ان لما يجوا ان شاء الله نازلين شهر اجازه الشهر ده بتاعهم خلاص ما فيش آه، لا لا صديقي فلان ولا مشوار هنا ولا هنا انا حياتي كلها في الوقت ده يعني ما بين العباده وما بين بر امي وابويا خدت بالك المساله عامله ازاي فبالتالي مجهز نفسك ومحضر نفسك ومستعد لهذا اللقاء الجميل ولله المثل الاعلى فانا بحب لقاء ربنا يعني انا مستعد للقاء ربنا مشتاق للقاء ربنا بتمنى لقاء ربنا في كل لحظه هي دي المساله ان انا في كل لحظه انا مستعد فلو جاءني الموت لو جاءني الموت فجاه مفيش مشكله بالنسبه لي الحمد لله رب العالمين انا متوضي انا مطيع انا مستغفر انا تائب انا بعمل خير انا مقبل على الله سبحانه وتعالى انا بحب ربنا جدا بحب النبي صلى الله عليه وسلم بحب المؤمنين والحمد لله رب العالمين بحاول قدر الامكان ان انا اقدم كل اللي اقدر اقدمه لديني والوطني بفضل الله سبحانه وتعالى قصه صغيره خالص من بني اسرائيل ان كان في اتنين عايشين في بني اسرائيل اتنين من بني اسرائيل واحد فيهم كان مجتهد جدا جدا والتاني كان عاصي تمر الايام ويجي المجتهد يقول ايه هو أ- اخويا اللي هو بيعصى ربنا ده بقاله النهارده يجي 13 14 سنه مثلا ولا ولا 20 سنه عمال بيعصى ربنا ومتمتع ومقضيها بالطول وبالعرض ومروق الاناني ومريح العظمتين طب ما اروح انا كمان اعصى ربنا لمده يوم او يومين واتوب تاني ما انا مجتهد بقى وكويس ومطيع يعني فاهم ازاي؟ ايه يعني لما اعمل معصيه وبعدها اتوب. خد بالك من المشكله. وراح التاني اللي هو العاصي في نفس اللحظه راح عمل ايه؟ قال طب اخويا ده عمال بيطيع ربنا وليل ونهار عمال ما بين ذكر وما بين استغفار وما بين تسبيح وما بين صلاه وعباده طب بنزل اجرب يمكن ربنا يكرمني ويهديني وادوق حلاوه الايمان فلعل وعسى يمكن ربنا يكرمني ويثبتني على الايمان ال- العابد نزل من صومعته رايح عشان يبارز ربنا بالمعاصي وناوي التوبه خد بالك دي بيسموها التوبه الكاذبه اللي هو بيقول لك انا هعصي ربنا وبعدين هتوب بعد المعصيه يعني بيجهز التوبه ابقى يعني مع المعصيه واخد بالك والتاني اللي هو العاصي رايح يطيع ربنا سبحانه وتعالى فقبضت ارواحهما ارواحهما في نفس اللحظه دوت مات وهو رايح يعصي ربنا مع انه مطيع والم- وال- والمط- والعاصي آه، قبضت روحه وهو رايح يطيع ربنا سبحانه وتعالى فبعثا على نياتهما الم- الطائع كان رايح يعصي ربنا فاتبعث بعث يوم القيامة على نية المعصية والعاصي رايح يطيع ربنا فبعث على نية الطاعة فالطائع اللي كان رايح يعصي ربنا دخل النار والعاصي اللي كان رايح يطيع ربنا دخل الجنة ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم طيب تعالى بقى نخش في الجد بقى يعني قول لي بقى العلامات عرفني ايه العلامات اللي من خلالها اعرف ازاي ان ربنا يرزقنا حسن الخاتمه معلش او او او بلاش ازاي اعرف لو العلامه ديت شفتها على حد يبقى فعلا الانسان ده ربنا رزقه بحسن الخاتمه الاول عايز اقول لك حاجتين الحاجه الاولانيه يا اخويا وحبيبي بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم الحاجه الاولانيه عايز اقول لك ان اي علامه من العلامات اللي هذكرها لك هم 30 علامه 30 علامه من علامات حسن الخاتمه لو علامه من العلامات ديت كانت يعني و- وحصلت لحد خدت بالك فيقينا ان شاء الله ختم له بحسن الخاتمه بفضل الله سبحانه وتعالى اول حاجه ان العلامات دي يشترط فيها حاجه معينه او حاجتين اول حاجه ان يكون الانسان ده موحد عابد لله طائع لله ويكون من اهل الايمان يعني ما ينفعش مثلا مثلا يعني ما ينفعش واحد يهودي مثلا آه، يموت مثلا آه، في- بشكل معين قد ي- يعني تظن انه حسن خاتمه وهو على على ما زال على الديانه اليهوديه لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فما ينفعش اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يبقى اول شرط ان يكون من اهل الايمان والتوحيد والطاعه ال- الشرط الت- او الحاجه الثانيه اللي عايز اعلق عليها ان في حاجات يا جماعه في حاجات آه، بايد الانسان انه يعملها عشان ربنا يرزقه حسن الخاتمه اللي هي بيسموه ايه الاخذ بالاسباب وفي حاجات تانية مالكش يد فيها بمعنى مثلا لو واحد مطيع ومات في حادثة عربية إن شاء الله نحسبه من الشهداء لكن هل بإيد الواحد إن هو يمشي ويقضي لنفسه حادثة عربية؟ لا طبعا وإلا لو تعمد يعمل حادثة عربية يبقى منتحر صح كده يبقى لو ربنا قدرها دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتنا احنا ان واحد مثلا يبتلى بمرض ربنا عافينا وعافيك مثلا زي السل فلو مات وهو مؤمن وموحد ومطيع لله سبحانه وتعالى وراضي بقضاء الله ان شاء الله نحسبه من الشهداء واخد بالك لكن هل كل انسان يقدر ي- يعني عياذا بالله يجلب لنفسه المرض لا يبقى في حاجات بايد الانسان انه يعملها اللي هي الاخذ بالاسباب وفي حاجات هي يعني ايه لا لا يد لنا فيها لا نستطيع ان احنا نجلبها لانفسنا طيب تعالى بسرعه كده نشوف في عجاله 30 علامه من علامات حسن الخاتمه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم اول علامه ودي اهم علامه اللي هي ايه النطق بالشهادة عند الموت دايما احنا مركزين على الحتة دي يا جماعة ان لما نشوف حد بيموت بيطلع في الروح زي ما بيقولوا يعني واخد بالك بنشوفه ها قال لا اله الا الله ولا ما قالهاش من ذكاء الانسان لما تقعد جنب حد بيموت من ذكائك ان انت لما تيجي عايز عايز يقول لا اله الا الله خليك ذكي بمعنى ما تزهقوش يعني ما تخلوش يتنرفز او يتعصب لانه في حاله ما يتحملش ان حد يضغط على اعصابه يعني مثلا على سبيل المثال جيت جنب واحد مثلا في بدايه السكرات قل له قل لا إله إلا الله يا أخي فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وابتسم في وشه كده وقولها له بشكل جميل ما تقولش قل لا إله إلا الله وتتعصب عليه يتعصب عليك وممكن يعند لا قل لا إله إلا الله طب ما قالهاش عرض بالكلام قول يا سلام ما شاء الله الله ما أجمل أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله وتقوم مكررها جنبه لو قال لا إله إلا الله ولو مرة واحدة ما تكملش معاه بقى سيبه ما تقولوش قول تاني قول تالت قول رابع لأنه ممكن ينزعج فيقول كلمة ويموت عليها يقول كلمة وحشة ويموت عليها لا خليك ذكي أنت تقول له إيه ما أجمل أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله يا أخي فما قالهاش طب ما أجمل أن يموت الإنسان على لا أو أنت بنفسك تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله لا إله إلا الله كررها كده واخد بالك فتلاقيه هو لقطها منك وبيقول إيه لا إله إلا الله بس خلاص ما تتنيش بقى معاه سيبه بقى كده لحد ما يموت على هذه الكلمة واخد بالك قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود بسند صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة خد بالك أخويا وحبيبي هو ال- اللي بيحتضر مش بمزاجه ان هو يقولها يعني ده تثبيت من ربنا مش مش عشان حاجه انما انت مجرد سبب انت قاعد جنبه بتقول له اعمل كذا قول كذا انت سبب انما مش انت اللي هتخليه يقينا يقولها خد بالك الدليل على كده قول المولى عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وإيه ويفعل الله ما يشاء يبقى إذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعيش على لا إله إلا الله ويقدم كل ما تقتضيه هذه الكلمة من أقوال وأفعال وأعمال ومعتقدات وأخلاق وسلوكيات كل حاجة طب وفي الآخرة آه، آه، يقول لك يبقى عند الموت ربنا يثبته نقول لا إله إلا الله عند الموت ويثبته في القبر عند سؤال الملكين وبعضهم قال لا ده عند الموت دي برضه تبع الحياة الدنيا المهم ربنا هيثبته هنا وهنا في حياته عند موته في القبر في الثلاث مواضع دولت هيثبته على لا إله إلا الله واضح كده يبقى من أول علامة من علامات حسن الخاتمة إن الإنسان عند الموت عند الموت يا جماعة ربنا يثبتنا وإياكم يا رب العالمين ويجعلنا ممن يموتون على نعمة التوحيد وعلى لا إله إلا الله قولوا آمين يبقى أول علامة أن يموت الإنسان على قول لا إله إلا الله العلامة الثانية الموت برشح الجبين يبقى أول علامة لما أشوف حد من قرايبي قبل ما يموت قال لا إله إلا الله آه، الحمد لله رب العالمين الراجل دوت مات على حسن الخاتمة العلامة الثانية الموت برشح الجبين المؤمن دايما يا جماعة لما يجي عند الموت تلاقي ال- العرق كده على جبينه عكس الكافر أو المنافق ما تلاقيش عرق على جبينه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث رواه النسائي وأحمد بسند صحيح عن بريدة ابن الحصيب أنه كان في بلد اسمها خراسان فكان يزور أخا له في الله فكان مريض وكان في مرض الموت فإذا بالرجل آه، لقى يعني لقى صديقه ده بيموت خلاص يعني فوجد ان جبينه بيحرق في عرق شديد جدا فقال الله أكبر الله أكبر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول موت المؤمن بعرق الجبين موت المؤمن ايه بعرق الجبين ولذلك صلى الله عليه وسلم لو تفتكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض العرق من على جبينه وكان يمسح صلى الله عليه وسلم العرق من على جبينه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا موت المؤمن بعرق الجبين كما أخبر النبي طب السؤال اللي حضرتك عايز تسأل عنه أكيد طبعا يعني هو ليه المؤمن بيموت بعرق الجبين والكافر أو المنافق لا يعرق جبينه قال لك المؤمن من كتر البشارات الجميلة اللي هيشوفها بداية من نزول الملائكة اللي هي هتجهز روحه لملك الموت هيشوف ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الرائحة ما شاء الله وهيشوف ملك الموت في الصورة الجميلة التي يظهر بها للمؤمنين فأول ما يشوف دي من شدة البشريات ومن شدة اشتياقه للقاء الله يعني هتحس كده ان كل نقطة دم في جسمه عمالة بتنتفض فيفيض العرق على على جبينه الكافر بقى من كتر ما يشوف بقى ملائكة سود الوجوه سود الثياب آه، يعني مناظر مرعبة جدا ويشوف ملك الموت بالصورة التي يظهر بها للكافر أو للمنافق فيتجمد أو تتجمد الدماء في عروقه فلا يستطيع أن يخرج نقطة عرق واخد بال حضرتك يبقى إذا موت المؤمن بعرق الجبين دي العلامة الثانية العلامة الثالثة الموت خد بالك بقى الحاجات دي كلها النطق بلا إله إلا الله ده تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى آه، عرق الجبين أيضا من عند الله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة برضو أيضا من عند الله سبحانه وتعالى اللي هي إيه الموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة إنك تموت ليلة الجمعة ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة واضح كده ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لو مت يبقى كده إيه إن شاء الله ده حسن خاتمة إيه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر الله يبقى لما حد من قرايبي يكون مطيع لله سبحانه وتعالى إنسان ما شاء الله إنسان مطيع مصلي ذاكر لله تال لكتاب الله وصول آه، بأم وأبوه واصل للرحم ما شاء الله إنسان فاضل لما يموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يبقى دي من علامات حسن الخاتمة الراجل ده يقينا يا جماعة يقينا عرفنا إنه لن يعذب في القبر أبدا لن يعذب في القبر الله علامة جميلة أوي العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة الجهاد في سبيل الله قال جل في علاه أنا معلش بتعجل في ذكر العلامات علشان بس إيه يعني نقدر بقى نخش بقى على الصور الجميلة لحسن الخاتمة علشان بعد كده نختم إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله بالسبيل أو الطريق إلى حسن الخاتمة أو أسباب حسن الخاتمة العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله الشهيد حي عند ربه يرزق الشهيد حي عند ربه يرزق خد بالك وكفاية بقى ما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الترمذي وأحمد بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال الله للشهيد عند ربه إيه؟ سبع خصال يغفر له خد بالك بقى السبع خصال بتوع الشهيد بقى يغفر له مع أول دفعة من دم مع أول نقطة دم تخرج كده الصحيفة بتاعته ترجع بيضة ما فيهاش ولا ذنب يغفر له مع أول إيه مع أول دفعة من دم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيتي ليدخلهم الجنة الله كل ده للشهيد آه طبعا ده الشهيد ده, ده يا جماعة ده المرتبة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ويدب معايا من النبيين والصديقين ثالث حاجة والشهداء رابع حاجة والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يبقى أنت لما ربنا يرزقك الشهادة اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين لما ربنا يرزقك الشهادة فتاخد بقى سبع حاجات اهو للشهيد عند ربه سبع خصال في رواية تانية عجيبة جدا عند النساء بسند صحيح إن واحد من الصحابة راح سأل النبي قال له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد هو اشمعنى المؤمنين بيتفتنوا في القبر إلا الشهيد لا يفتن في قبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة انت متخيل وهو كده في الحرب في الجهاد في سبيل الله والسيوف عماله تقطع رقاب حواليه وعماله تفتح بطون حواليه وعماله وعماله وهو كل ده في وسط المعمعه دي كلها ده كفاء ده بيموت في كل لحظه ألف مليون مره واخد بالك ده رعب عايشه في كل لحظه فكفايه الفتنه بتاعت السيوف فوق راسه فتنه فمزا- فيفتن في القبر ليه وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب رقم خمسة وستة وسبعة مع بعض بقى من ضمن علامات حسن الخاتمة من صرع عن دابته في سبيل الله ان يقع من على الدابه بتاعته وهو في خارج في سبيل الله يجاهد فيموت فهو شهيد ومن وقصه بعيره اللي يقع برضه من على البعير بتاعه خد بالك ومن لدغته هامه في وهو في سبيل الله الدليل على كده حديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاول رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح من صرع عن دابته فهو شهيد بس بشرط احنا قلنا ايه ان يكون انسان مؤمن وموحد ويكون مطيع لله يعني ما يكونش واحد راكب الدابه وخارج وخد بالك من حاجه ويدخل تحت هذه المساله يعني هو الاصل هنا في الحديث ده اللي هو قصده في جهاد في سبيل الله في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله لكن لو واحد راكب الدابه بتاعته والدابه طبعا بتتغير بتغير العصور يعني زمان كانت الجمل او الفرس آه، دلوقتي ممكن تلاقيها العربيه او الطياره او السفينه او غير ذلك يعني من وسائل المواصلات واحد راكب عربيته ورايح عشان يزور امه وابوه يبرهم لو مات فهو في سبيل الله واحد راكب عربيته ورايح صلة أرح... صلة صلة رحم ومات ما هو فهو في سبيل الله واحد راكب عربيته ورايح طلب العلم أو رايح دعوة إلى الله لو مات أيضا في سبيل الله واحد رايح يشتغل خد بالك بقى عشان برضه المسألة تبقى واسعة أكتر واحد رايح يشتغل عشان يعف زوجته وولاده وأبوه وأمه عن سؤال الناس رايح يشتغل عشان يصرف عليهم لو مات أيضا فهو في سبيل الله يبقى منصورة عن دبته فهو إيه فهو شهيد الحديث الثاني رواه أبو داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال من فصل في سبيل الله يعني خرج مجاهدا في سبيل الله فمات خد بالك أو قتل فمات أو قتل خد بالك بقى من الخيارات دي كلها أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة والله عايز الحديث زي بتاع تاني بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله يعني خرج مجاهدا في سبيل الله فمات هو راح يجاهد مات في السكة فهو شهيد طب لو قتل فهو شهيد طب وقصته فرسه أو بعيره فهو شهيد طب لدغته هامة حاجة لدغته فهو شهيد طب مات على فراشه يعني هو راح يجاهد وبعدين نايم بالليل يستريح شوية عشان صابح هيجاهد تاني فاهم ازاي؟ فهو شهيد بأي حتف شاء هذا العبد لو مات على أي حتف شاء فإنه شهيد وإن له للجنة وإن له إيه الجنة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أدي ضمن ضمن العلامات آه، حسن الخاتمة طب العلامة الست- آه، الثامنة إن أنت تسأل المولى عز وجل الشهادة بصدق لو خرجت من قلبك بصدق ربنا سبحانه وتعالى يبعثك يوم القيامة مع الشهداء قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه طيب رقم 9 و10 وسامحوني أنا بجري شوية في العلامات زي ما قلت لك طول ما أنت ماشي كده بقى هتلاقي علامات كتيرة جدا اللي هيكون- هيكون آخر حاجة في حياته آه، قول لا إله إلا الله أتمنى إن شاء الله ربنا يثبتنا واللي هيعرف يموت بعرق الجبين أتمنى أموت بعرق الجبين واللي هيموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة اسأل ربنا يا رب ارزقني ميتة حسنة في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة اطلب اطلب يعني انت انا كنت اتمنى مش مشكله انت ممكن مش ما تكتبش تابع ورايا من الكتاب رحله الدار الاخره او اكتب ورايا العناصر اكتب العناصر مش لازم الشرح اكتب العناصر واتمنى واسال ربنا يا رب ارزقني يا رب ميته في ليله الجمعه او في يوم الجمعه على طاعه آه، الشهاده في سبيل الله اس- اطلب من ربنا الشهاده في سبيل الله آه، مثلا منصور عن دبتي او مش عارف ايه اطلب من ربنا ان انت تموت مرابطا او او تصل عن دبتك في الجهاد في سبيل الله او وانت رايح مشوار في طاعه لله سبحانه وتعالى آه، من سأل الله شهادة بصدق اطلب من ربنا قول له يا رب ارزقني الشهادة في سبيل بصدق واخد بال حضرتك اقعد كده ب- تابع معايا في ال 30 علامة من علامات حسن الخاتمة وقول ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ربنا يرزقنا العلامة دي وانت عارف زي ما قلت لحضراتكم قبل كده كل واحد في الدنيا يا جماعة ربنا اداله موهبة معينة هيخش بيها الجنة غير الفرائض بعد التوحيد وأداء الفرائض في ربنا في حاجة معينة ربنا اداها لك أنت بالذات عشان تخش بيها الجنة ادى الواحد موهبة إن هو ما شاء الله عنده قدرة على قيام ليل كل ليلة التاني لا أنا ما عنديش قدرة على قيام الليل بس أنا عندي قدرة إن أنا أصوم نوافل حلو قوي التالت والله أنا عندي قدرة الحمد لله لساني ده لا يفطر عن ذكر الله الرابع والله الحمد لله أنا أخدم المسلمين زي الفل أمشي في حاجة الناس الخامس بر الوالدين الله أكبر السابع والثامن وهكذا كل واحد ربنا اداله موهبه هو زايد فيها والاصل احنا نعمل كل ده يا جماعه بس انا بقول ايه هو زايد في الحته دي بالذات زي ايه زي قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم حينما قال ارأف امتي بامتي ابو بكر ايه ده هو عمر بن الخطاب ما عندوش رأفة ولا رحمة عنده هو عثمان وعلي وطلحة والزبير ما عندهمش عندهم بس أكتر واحد فيهم عنده رحمة أكتر واحد أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر خد بالك وأشدهم حياء أو أكثرهم حياء عثمان هو أبو بكر ما عندوش حياء عنده حياء طبعا عالي جدا وعمر وعثمان وعلي و... لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو أكتر واحد في هذه الأمة عنده حياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح المسألة مش ازاي يا جماعة ان كل واحد ربنا اداله حاجة هو زايد فيها قوي هو متألق فيها جدا دور بقى اقعد بقى خليك كده ذكي اقعد دور انا عندي ايه اه والله لا ده الحمد لله ده انا ربنا مديني مت يعني آه، موهبة ان انا اعمل كذا اجتهد واشتغل عليها تخش بيها الجنة ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى رقم 9 و10 من علامات حسن الخاتمة المائد في البحر والغريق ايه المائد ده المائد ده اللي هو جاله دوار البحر عارفين دوار البحر بيجي له آه، زغلله كده ودوخه وقيء واخد بالك فلو مات لو مات بسبب دوار البحر وهو على طاعه ما يكونش مسافر بقى ايه راكب آه، سفينه ورايح آه، مرسيليا علشان يقابل آه، ال- ال girlfriend بتاعته وتقول لي ده شهيد لا ده شهيد على نفسه واخد بالك فيعني ايه المقصود ان هو يكون رايح في طاعه ويكون هو نفسه على طاعة بفضل الله فلو حصل له كده جاله دوار في البحر مات بسببه فهو شهيد طب ولو غرق فهو له أجر كم شهيد خد بقى الحتة دي هدية بقى من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليه أجر شهيدين هو أنت هتقول كلام ما- تقول كلام بقى يخش العقل كده أه والله كلام يخش العقل أصل مش كلام ده كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث يا سيدي عن أم حرام والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمائد أجر شهيد المائد قلنا اللي جاله إيه دوار البحر ومات وهو في الحالة دي للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين أجر إيه؟ شهيدين حديث الثاني أيضا عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد خد بالك والغريق له أجر شهيدين له أجر إيه؟ شهيدين طيب دي بقى كانت عزاء بقدمه لأهالينا وإخواننا وأحبابنا اللي ولادهم وقرايبهم ماتوا في حادثة آه، باخرة السلام 98 بنقول لهم بشرة جميلة قوي بشرة جميلة قوي قرايبكم وحبايبكم اللي ماتوا إن شاء الله وكانوا على طاعة إن شاء الله اللي ماتوا في الباخرة ديت وغرقوا بفضل الله ليهم مش أجر شهيد بس أجر شهيدين لما نرجع للحديث يا جماعة الحديث اللي بيقول للشهيد عند ربه سبع خصال كان من ضمن الخصال ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته طب لما يكون لي أجر شهيدين يبقى يشفع في كم واحد؟ في 140 واحد 140 واحد يعني دي أجر شهيدين فيشفع في 140 واحد من أهل بيتي ليدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى فأبشروا أبشروا وأسأل الله عز وجل أن يرحم كل من مات في هذه العبارة و- وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب أهلهم وذويهم العلامة رقم 11 من افترسه سبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أفترض مثلا واحد ماشي في الغابة رايح يصطاد رايح يشتغل ماشي في أي مكان حصل أي ظرف فجأة يا جماعة طلع عليه سبعة واخد بالك فافترسه وهذا الرجل كان مطيع لله سبحانه وتعالى فهو شهيد ودي بشرة جميلة يعني ممكن ممكن واحد يقول لك ايه يا عم ده راح في طيس ده مات آه، واكله اسد ولا واكله مش عارف ايه ولا واكله نمر واخد بالك لا يا عم ده ان شاء الله شهيد لانه مات على طاعه وافترسه سبعه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم العلامه رقم 12 وانا بجري بسرعه معلش الشريق الشريق ده اللي هو مات شرقان جه بيشرب ميه شرق آه، جيب آه، يعني آه، جت ميه في انفه جت يعني المهم شرق بسبب الميه فمات قال ابن حجر في الفتح الباري في المجلد السادس صفحه 52 قال وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا آه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء يموت على فراشه فهو في سب- في في سبيل الله فهو شهيد وفي ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشريق الشريق ايضا شهيد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقه تحضر لي قصه عجيبه جدا كان في ام آه، ابنها آه، الوحيد ابنها الوحيد آه، في يوم من الايام قال لها عايز اروح مع اصحابي حمام سباحه فقالت له يا حبيبي انا خايف عليك لاحسن ايه لاحسن تموت فالمهم آه، حبسته في البيت ما رضيش ما رضيتش تطلعه شويتين الولد جاع فقال لهم حضري لي الاكل يا امي حضرت له الاكل وحضرت له الميه اكل جه يشرب شرب فمات سبحان الله اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده يبقى العلامة رقم 12 من علامات حسن الخاتمة إن الإنسان يكون مطيع لله سبحانه وتعالى جه يشرب مية شرق مات إن شاء الله فهو شهيد بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أنا جبت لك ال 30 علامة دولت ليه؟ عارف ليه؟ أنا بذكر لك ال 30 علامة دولت من علامات حسن الخاتمة عشان تقول في أمل في أمل إن أموت على حسن الخاتمة لو أنا قاعد في البيت وشربت شوية مية شرقت بعد ما كنت بصلي الحمد لله وذاكر ربنا فأنا شهيد قدرا ركبت البحر مسافر عشان اشتغل آه، جاني دوار خدت اجر شهيد مت في البحر خدت اجر شهيدين آه، حصل لي وانا ماشي ورايح مشوار آه، سفر واحنا مسافرين بالعربيه نزلنا نستريح شويه قدرا طلع عليا سبع اكلني فانا شهيد خد بالك آه، حصل لي ظرف آه، آه، مش عارف ايه المهم ايه بوسع لك دايره ايه دايره ال- ال- ال- الشهادة وحسن الخاتمة علشان تقول الأمل في الله كبير إن شاء الله ما دام الفرص كتيرة بالمنظر ده إن شاء الله ربنا ير- طبعا ما تتمناش بقى أسد ياكلك يعني ولا تتمنى مثلا إن أنت يعني المهم إن أنت تتمنى بس حسن الخاتمة أيا كانت فيعني الإنسان إحنا زي ما بيقولوا كده إيه المسلمين أمة تحسن فن صناعة الموت ليه خد بالك من خ- من حاجه يا اخويا حبيبي كده كده احنا ميتين صح كده يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا والنهايه فملاقيه وان الى ربك المنتهى يبقى في النهايه انا كده كده ميت انا بقى اتمنى الميته الحسنه ان انا اقول يا رب ارزقني ميته ترضيك عني ارزقني ميته تقربني منك ارزقني ميته تخل يعني ت... ت... يعني ت... تكون ال- الخاتمه بتاعتها في جنتك يا رب العالمين طيب رقم 13 القابض على دينه في زمن الفتن ده من علامات حسن الخاتمة انه يقبض على دينه لحد آخر لحظة يموت قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال إن من ورائكم زمان صبر اللي احنا فيه ده للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم الرواية اللي جاية دي بقى رواية أروع بكتير وهتوضح لك المسألة أكتر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم رواية عند الطبراني في الكبير أيضا بسند صحيح عن عتبة ابن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم ده بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة النبي عليه السلام بيقول لهم اللي هيتمسك بدينه زمن الفتن ده اللي احنا اللي احنا فيه ده هيبقى ليه أجر خمسين صحابي فقال الصحابة يا نبي الله منا أو منهم قال بل منكم في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا أخويا وحبيبي أختي الفاضلة هنتمسك بديننا هنحافظ على صلاتنا هنحافظ على حجابنا هنحافظ على ديننا وعلى إسلامنا على أخلاقنا على سلوكياتنا إن شاء الله نفوز بأجر خمسين شهيد من شهداء أصحاب النبي من شهداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلامة رقم 14 من تردى من فوق الجبل واحد ماشي يا جماعة آه، طبعا مش طالع بقى يعمل آه، رحلة آه، تسلق الجبال و- والجايزة مش عارف ايه والكلام ده لا واحد قدرا ليه مصلحة معينة شغل معين طالع يجيب حاجة من فوق جبل طالع يكتشف حاجة آه، طالع يعمل أي مصلحة آه، تنفعه في دين أو في دنيا آه، طالع يخدم بلده من خلال آه، مثلا أنه يعمل أي مشروع في الجبل ده قدر ربنا سبحانه وتعالى واقف بيدوس على صخرة الصخرة وقعت من تحتيه فتردى من فوق الجبل وهو طائع مؤمن موحد فهو شهيد قال صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود عفوا قال ابن مسعود والحديث صحيح موقوف على ابن مسعود آه، ومثل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يتردى يسقط من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله هو ذكر هنا ثلاث أنواع النوع الأولاني اللي يتردى من إيه من فوق الجبال الثاني اللي هو تأكله السباع الثالث اللي هو يغرق في البحر لكنه مؤمن طبعا فهو شهيد بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 15 المرابط في سبيل الله إيه المرابط واحد رايح يجاهد بس الجهاد لسه ما بدأش فهو مرابط واقف آه، في الحراسة واقف في الصف مستني بدء الجهاد فهو مرابط في سبيل الله هذا المرابط بفضل الله سبحانه وتعالى لو مات على رباطه بفضل الله سبحانه وتعالى لو مات في وقت الرباط ده له أجر لا يخطر على قلب بشر هتسمعه دلوقتي حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه رباط يوم وليلة خير من إيه؟ من صيام شهر وقيام بل في رواية أخرى أن النبي عليه السلام قال كما عند ابن عساكر بسند صحيح قال رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام الليل ستين سنة خير من قيام إيه؟ ستين سنة لك أن تتخيل حاجة يعني فوق الخيال رباط ساعة واحدة في سبيل الله خير من قيام ستين سنة اسمع الرواية دي بقى لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان لا يفتن في قبره الرواية الثانية عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت خد بالك الرواية دي عجيبة قوي كل ميت أي ميت يختم على عمله الذي مات عليه إلا المرابط إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله العمل بتاعه إيه؟ في زيادة ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر ولذلك النبي عليه السلام قال كما عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من بينها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يبقى في ناس تانيين أيضا الأجر بتاعهم بيجري بفضل الله أي نعم لكن من أكثرهم بقى اللي يعني ما شاء الله اللي هو مرابط أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نعمة الرباط رقم 16 من قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى سلطان أو إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله الحديث ده يا جماعة لا يعطي الرخصة لأي حد أن يخرج على حكام المسلمين بالعكس ده احنا عايزين نعمل إن شاء الله محاضرة كاملة عن تحريم الخروج على أي حاكم مسلم على أي حاكم مسلم لأن الكلام ده وراه مفاسد عظيمة جدا وراه مفاسد لا تخطر على قلب بشر إنما هنا المقصود هنا إيه؟ المقصود أن يكون مثلا آه آه واحد من آه علماء المسلمين أو من عامة المسلمين رأى شيئا يفعله الإمام من أئمة المسلمين فأراد أن ينصحه بكل أدب وبكل لين وبكل رفق وبكل رحمة فأخذ بكل الأسباب الجميلة دي كلها ورغم ذلك قتل قتله هذا الإمام فإن حدث هذا فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى رقم 17 ودي بقى سهلة أوي دي سهلة علينا كلنا كلنا بلا استثناء يا جماعة الموت على عمل صالح صعبة ديت صعب ان انت تخلي اخر حاجة في يومك استغفار صعب ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى صعب ان انت تنام على ذكر لله صعب تصلي ركعتين قبل ما تنام صعب انك تصلي العشاء قبل ما تنام صعب ان انت تذكر ربنا قبل ما تنام صعب ان انت تقبل ايد امك وابوك قبل ما تنام صعب ان انت تذكر حد بالله قبل ما تنام الموت على عمل صالح قال صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة صايم ومات في نفس اليوم واخد بالك سواء هو صايم او سواء فطر خلاص يعني مثلا هفطر النهارده الاثنين النهارده الاثنين واحد كان صايم النهارده صيام نافله فمات بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر هو صايم فلو مات دخل الجنه طب لو بعد المغرب هو لسه يا دوب افطر وبعدين مات ما دام في نفس اليوم برضه دخل الجنه من ختم له بصيام يوم دخل الجنه طيب نكمل الحديثين دول واخد الفاصل سريعا كده وحديث النبي عليه السلام كما عند أحمد بسند صحيح قال ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة تخيل حضرتك وانت ماشي في الشارع كده فلقيت واحد فقير مديت ايدك في جيبك السلام عليكم واديته الصدقة جيت بتديها له حسيت بنغزة في قلبك وقعت مت تخش الجنة بلاش ده مش لازم تموت في ساعتها يعني ممكن في نفس اليوم من ختم له بهذه الصدقة دخل الجنة الحديث الأخير رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه طبعا أنا يعني بحاول بقدر الإمكان يا جماعة أذكر العلامات دي أنا ممكن أخش على طول على أمثلة حسن الخاتمة وأمثلة طبعا جميلة جدا وراقية جدا لكن أنا ليه بذكر لك ال ال العلامات ديت عشان تقول آه ده أنا فاكر قريب ليا مات بنفس اللي أنت بتقوله ده فعلا إن شاء الله يكون له حسن الخاتمة طب ليه بقولها برضه عشان تربط على قلوب الناس ديت قريب ليك حبيبك مات حبيب يعني ابوك امك ابنك زوجتك اختك مات بالمنظر اللي انا بحكيه لك دوت فتقول الحمد لله رب العالمين يبقى كده مات على حسن الخاتمه الحمد لله كفايه انه مات شهيد الحمد لله رب العالمين اه ده ده يخليك فعلا تشعر بشيء من الاطمئنان العجيب جدا طبعا والراحه والسكينه لما تعرف ان ابوك مات ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين لكنه ما ماتش كده اي موتى مات شهيد الله الحمد لله اللي مصبرني انه مات شهيد اللهم لك الحمد صح كده وتضمن كمان حد يشفع لك ربنا يكرمك رقم 18 من علامات حسن الخاتمه الموت بالطاعون اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهاده لكل مسلم أي مسلم يموت بمرض الطاعون فهو شهيد إن شاء الله بس يكون على الإيمان والطاعة زي ما قلنا. رقم 19 أخوه حبيبي الموت تحت الهدم. واحد آه، قاعد في عمارة، العمارة وقعت وهو كان إنسان مطيع ما- لأن خد بالك من حاجة أنا بقول شرط الإيمان والطاعة يا جماعة، ما ينفعش يكون أنا را- قاعد في عمارة، أنا ماسك المصحف عمال أقرأ وجاري ربنا يعافينا ويعافيك قاعد بيشيش. فإحنا الاتنين وقعنا تحت العمارة. يبعث يوم القيامة بكركر واخد بال حضرتك وانت تبعث يوم القيامة تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى فشايف الموضوع ان تفرق طبعا رغم ان ده مات تحت الهدم وده مات تحت الهدم لكن تفرق لما كان مطاع مطيع لله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الشهداء خمسة وكان من بينهم وصاحب الهدم وصاحب الهدم ايضا في شهيد في سبيل الله ولو تفتكر حضرتك ارجع معايا بقى بالذاكره القصه عجيبه جدا فاكر حضرتك زلزال سنه 92 اللي وقع في مصر طبعا زلزال كان عنيف جدا جدا فوق ما تتصور في الزلزال ده كان حصلت قصة يا جماعة في عمارة في مصر الجديدة لو تفتكروا فاكرين واحد اسمه أكثم فاكرينه أكثم دوت آه الله يعني الله أعلم إذا كان عايش ولا ميت لكن أنا سمعت إن هو توفي أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة إن كان آه ميتا وأسأل الله عز وجل أن يثبته على الإيمان إن كان حيا أكثم كان عايش في إنجلترا هو وزوجته وبنته خد بالك من من القصة العجيبة قصة عجيبة جدا ومؤثرة جدا أكثم ده كان عايش بره في إنجلترا هو وزوجته وبنته ووالده ووالدته عايشين وأخته عايشين في العمارة ديت في مصر الجديدة نزل قبل الزلزال باسبوعين او ثلاث اسابيع عشان يجهز الشقه علشان زوجته تنزل تقعد معاه شويه وتتعرف على والده ووالدته واسرته وهي نزلت من انجلترا مخصوص عشان تتعرف على ابوه وامه قبل الزلزال بثلاث ايام هم كانوا قاعدين في الدور السابع اخته كانت قاعده في الدور ال 14 كانت امه قاعده عنده في اليوم دوت وابوه قاعد عند اخته في الدور ال 14 حصل الزلزال العماره وقعت جري اكسم خد بنته وخد زوجته وخد امه الثلاثه خدهم في حضنه وجريوا وقفوا عند باب الشقه بالظبط فحصل ان لما العماره وقعت وهم كانوا في الدور السابع خدوا بالكم حصل ان ايه ان الباب عمل مع الحيطه زاويه فهم كانوا تحت الزاويه ديت ما ماتوش فضلوا زي ما هم قعدوا قد ايه يا جماعه يقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا اخته ماتت ابوه مات ولاد اخته ماتوا فضل مين فضل اكسم وامه وزوجته وبنته بنته زنطوطه هو بيحكي بقى بعد ما طلع بيقول ان بعد كام ساعه زوجته قالت له انا حاسه ان انا خلاص بموت طبعا اول واحده ماتت كانت امه كانت طبعا ست كبيره في السن ما لم تتحمل ال- الصدمه ديت وكده فماتت امه ماتت امه وهو تحت في قبر انت متخيل واحد مرمي فوقيه انقاض يعني هم كانوا في الدور العماره 14 دور فوقيه انقاض سبع ادوار هو كان في الدور السابع ومرمين تحت الارض ومش دارينين بالدنيا ولا حد داريان بيهم اصلا خالص بالمره خد بالك من منظر منظر في قمه في العجب ايه اللي حصل يا جماعه امه ماتت قدام عينيه وبدا البكاء طبعا وال- ومش مش قادر وكان بس داخل لهم بس يا دوب بصيص هوا بسيط جدا معيشهم لكن امه لم تتحمل فماتت شويتين بنته بدات تقول له يا بابا انا عطشانه عايز اشرب بيبسي عاي- هي مش فاهمه عيني طفله صغيره هو عمال يبكي ماتت البنت شويتين مراته ابتدت في آه، بدايه السكرات ابتدت تقلع كل الذهب اللي لابساه وراحت مدياهوله قالت له على اساس لما تطلع لو ربنا قدر لك النجاه تنتفع بالذهب ده وماتت امراته تخيل معايا حال اكسم الله يرحمه رحمه واسعه امه ماتت قدام عينيه ابوه طبعا مات فوق هو واخته وولاد اخته وامه ماتت قدام عينيه وزوجته ماتت قدام عينيه وبنته ماتت قدام عينيه وبقي هو وحده بدأ ربنا يعافينا ويعافيكم بدأ يعمل حاجات عجيبة جدا بدأ سامحوني بدأ يشرب بولة حتى عشان يعيش مش قادر يعمل حاجة مش لاقي حاجة ما ما فيش أي سبب من أسباب الحياة فضل قد إيه تحت الإنقاذ تخيلوا قد إيه فضل 72 ساعة ثلاث أيام أجسام موجود تحت الأرض ثلاث أيام يا خبر أبيض آه ثلاث أيام ثلاث أيام كأنه فعلا كان في قبر يا جماعة فاكر قول المولى عز وجل في شأن الإنسان اللي, اللي هيندم على إنه ترك طاعة ربنا أو إنه كفر بربنا أو إنه عصى ربنا لما يموتوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هي دي المسألة أكثم كان حاسس الإحساس ده كان حاسس إن هو في القبر في القبر بجد ويقدر ربنا سبحانه وتعالى رجال الإنقاذ بعد 48 ساعة مباشرة خلاص قالوا لا يمكن يكون في حد عايش تحت الأنقاض فبدأوا يشيلوا الأنقاض يعني إيه يعني خلاص كله تحصيل حاصل وفجأة بعد 72 ساعة سمعوا صوت أنين حد بيئن فجأة بيبصوا ضربوا الكشافات حاولوا يوسعوا شافوا أجسام ابتدوا يشيلوا الأنقاض واحدة واحدة لحد ما قدروا يطلعوه أول ما طلعوه أول حاجة عملها أجسام مسك الذهب واللي شاف المنظر ده يقدر يحكيه وراح رميه على الناس كأنه بيقول لهم مش هي دي دنيتكم خدوا دنيتكم أنا شفت الحقيقة شفت القبر عشت القبر ثلاث أيام لا يمكن أبدا حد يحس الإحساس اللي هو حسه في الموقف دوت أبدا خرج ركبوا له المحاليل لمدة يومين لحد ما فاق من أثر الصدمة والتعب اللي كان فيه لما فاق عرف إن أخته ماتت وأبوه مات وأمه ماتت وزوجته ماتت وبنته ماتت وولاد أخته ماتوا ولم يبقى في الدنيا إلا هو عيلة كاملة اتدمرت ولم يبقى إلا أكثم حب بعض المخرجين بقى يستثمرها فرصة ويقول لك بقى نعمل من وراه بقى حدث ونعمل ويبقى نجم شباك قالوا له ايه رأيك نعمل معاك بقى فيلمين ثلاثة آه ظهور أكسم وبعدين عودة أكسم ومش عارف ايه قال لهم لا بعد ما رأيت ما رأيت سأكون خادما في بيت الله لحد آخر لحظة في حياتي وبالفعل راح لمسجد من المساجد وعاش في هذا المسجد لحد امتى بقى هل هو عايش هل هو مات الله أعلم لكن دي كانت قصة عجيبة جدا حصلت فعلا في زلزال سنة 92 لو تفتكروا تمر الأيام وكنت جالس مع مستشار أخ حبيبي رجل هو كبير في السن لكنه حبيبي جدا وقريب جدا إلى قلبي وهو مستشار سعودي أسأل الله عز وجل أن يحفظه ولن أذكر اسمه لكنه عزيز جدا على قلبي أتمنى يكون قاعد وسمعني دلوقتي هذا الرجل حكى لي موقف عجيب جدا ما كانش في زلزال لكن هذا الموقف حدث في وقوع عمارة أيضا في مصر الجديدة في سنة 96 لو تفتكروا كان بنك من البنوك كان بيحاول يعمل مأجر دور أرض في العمارة ديت بيحاول يعمل شوية تعديلات فقدر ربنا سبحانه وتعالى مهندس الديكور أخطأ فشال عمود من العواميد الأساسية في العمارة بيقول لي هذا المستشار في قعدة وأنا قاعد معاه بيقول لي والله العظيم كنت رايح شغلي في القنصلية هو رجل مستشار في سفارة كبيرة في السعودية في مصر هنا هو سعودي يعني وكده بيقول لي رايح القنصلية وكنت متعود كل يوم ان اروح القنصليه واول ما اوصل بعد ما ابتدي اجلس واشرب الشاي بتاعي واتصل بزوجتي اطمئن عليها اطمئن على اولادي كان عنده اظن ثلاث او اربع اولاد فبيتصل كل يوم عشان اطمئن عليهم في اليوم دوت بيقول ركبت عربيتي ورحت القنصليه وبعد ساعه بالظبط بتصل عليهم عشان اطمئن عليهم لقيت جرز ومحدش بيرد قلقت عليهم فاتصلت على جار ليا في العمارة اللي قدامهم على الرصيف التالي سألت قلت له ممكن تخلي حد من أولادك يروح لزوجتي يقول لها بس تحاول ترد على التليفون لأن أنا عمال أتصل عليهم من ساعة ما حدش بيرد فقال له أنت ما درتش إيه اللي حصل؟ قال له لا إيه اللي حصل؟ قال له العمارة وقعت قال له العمارة وقعت وقعت على زوجتي وأولادي قال له آه بيقول أصبت بحالة من الشلل المؤقت وحالة من الخرس لم أستطع أن أتكلم خد واحد معاه سأله عربيته وراح لحد ما وقف قدام العمارة والله هو بيحكي لي القصة يا جماعة أقسم بالله يعني مش هقول لك إن قلبي اللي كان بيبكي مش هلاقي اللي كانت بتبكي بيقول وقفت أبص على العمارة وهي واقعة على زوجتي وعلى أولادي مروا قدامي شريط حياتي كلها يوم ما رحت أتجوز ويوم ما فرحت بأول ولد ويوم ما فرحت بالولد التاني والبنت التالتة والولد الرابع قعدت افتكر كل المشاهد ديت وانا قلبي بيتقطع وقاعد في حالة شبه شلل بيقول فجأة لقيت دموعي ابتدت تنزل على خدي مش مصدق المنظر اللي أنا شايفه قدامي وفجأة شوف لطف ربنا سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى بيقول فجأة وأنا قاعد في حالة الظهور العجيبة دي كلها ومتخيل العمارة وقع على زوجتي وعلى أولادي كلهم لقيت أصغر ابن من أولادي كان في رابعة ابتدائي لقيته جاي بيخبط على شباك العربية وبيفتح الباب وواخدني في حضنه بيقول لي يا بابا ماما ماتت واخواتي ماتوا فبص الح- معقولة ابني عايش انت كنت فين يا ابني قال له ابدا انا قبل بعد ما انت خرجت على طول مباشرة انا نزلت اروح الدرس بتاعي ولسه راجع دلوقتي ربنا يقدر ان الولد الصغير دوت يخرج عشان يروح الدرس عشان يرجع تاني ويكون هو ده الولد الوحيد اللي عايش لهذا الرجل قال لي هو ده ابني اللي جنبك ده الشاب الكبير ده هو ده اللي كان ربنا نجاهولي من وقوع العمارة في سنة 96 فصاحب الهدم لو كان على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو شهيد إن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يرحم كل من ماتوا في هذا الزلزال وكل من ماتوا في تحت أي زلزال من من المسلمين ومن المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى طيب رقم 20 من علامات رقم 20 من علامات آه، حسن الخاتمة الموت بداء البطن والحقيقة الموت بداء البطن العلامة ديت أنا عن نفسي صبرتني جدا صبرتني بجد لأن أمي الله يرحمها ماتت بداء البطن ماتت بداء البطن جالها مرض آه، سبب لها حمى في البطن وبرضه كان معاه مشاكل تانية في القلب سببت انسداد في الشريان التاجي إلى غير ذلك فماتت بداء البطن وماتت وهي تصلي كما سأذكر إن شاء الله قصتها في نهاية قصص آه، مسك الختام إن شاء الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من مات في البطن فهو شهيد والحديث رواه مسلم ايه ما ايه ايه داء البطن او او أو إيه يعني داء البطن يعني ايه اللي بيصاب بمرض زي الكليه فشل كلوي او فشل كبدي او يموت بداء في المعده او في المرض او في المريء او في البنكرياس اي مرض ياتي في هذه المنطقه فهو داء البطن واسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين رقم 21 المراه تموت في نفاسها شوف انا عمال بقول لك بوسع لك الدائره قد ايه ممكن تقول لي ايه هو الدرس النهارده انت عمال بتقول لنا النقاط إيه؟ رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه رقم 10 انا بوسع لك الدايره انا بصبرك على بصبر كل واحد على حبايبه اللي ماتوا ممكن يكون واحد زوجته ماتت وهي بتولد فنفسه حاجه تصبره اهو بصبرك اهو ممكن يكون واحد ابنه مات تحت الهدم فبصبرك انه شهيد اهو ممكن واحد يكون آه، آه، امه ماتت بداء البطن فبصبره اهو اللي- هيبقى شهيد ان شاء الله وهكذا المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها قال صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قال قتل, قال قتل المسلم شهادة اللي يموت في سبيل الله فقال إذا شهداء أمتي لقليل ده لو كده يبقى الشهداء الأمة دي قليلين جدا قال فمن هم يا رسول الله قال قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة المرأة وهي نفساء ماتت وهي بتولد ماتت وهي بتولد تيجي يوم القيامة الولد اللي هي اللي هي ماتت بسبب ولادتها هي ما عندهاش أي حاجة غير إنها ماتت وهي بتولد يجرها هذا الولد بسرره إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى رقم 22 و 23 الموت بالحرق وذات الجنب الموت الحرق وذات الجنب قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله كان من بينهم وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون وال- والحرق أو الحرق آه، شهيد اللي يموت محروق وهو مطيع لله سبحانه وتعالى شهيد انتوا فاكرين البخير السلام 98 في منهم ناس يا جماعة ما ماتش غريق في منهم ناس ماتوا محروقين جوه الباخرة وفي منهم ناس وقعوا في البحر فماتوا في البحر فاللي مات هو محروق فهو شهيد واللي مات في البحر خد أجر شهيدين بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 24 و25 و26 في عجالة سريعة عشان نخلصهم عشان نبدأ في القصص إن شاء الله بسرعة كده من قتل دون ماله ومن قتل من قتل دون دينه ومن قتل دون نفسه ومن قتل دون أهله يعني إيه؟ واحد جاله واحد عايز يفتنه في دينه عايزه يكفر عايزه ايه يكفر زي مين يا جماعه زي سميه ام عمار هو مش ابو جهل عليه لعائن الله متتابعه مش كان عايز من من سميه ان هي تكفر بالله فرفضت فطعنها بحربته في موطن عفتها فقتلها فكانت شهيده يبقى دي قتلت دون دينها دفاعا عن دينها طب ومن قتل دون أهله لو واحد دخل عليك يريد الإلزاء بزوجتك أو أولادك أو يريد أي شيء أو يريد فعل الفاحشة في زوجتك أو غير ذلك فأنت بدافع عن أهلك فمت فأنت شهيد واحد جالك وعايز آه، يقتلك أنت فأنت بتدافع عن نفسك فاتقتلت فأنت شهيد ايه الدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد وفي رواية عند النساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد واحد عايز يظلمك فأنت بتدافع عن نفسك فقتلك فأنت شهيد العلامة رقم 27 الموت في سبيل الدفاع عن مالك واحد جاي يطلع لك في الطريق ومرفعك بمطوة قال لك طلع الفلوس معاك فانت معاك 2000 3000 جنيه راح تجيب بيها حاجة لأولادك وتقول مش هديك الفلوس فدخل قتلك فأنت شهيد إن كنت على طاعة لله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وفي الصحيحين من قتل دون ماله فهو شهيد وفي رواية مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك لو واحد جاي عايز ياخد فلوسي بالعافية يا رسول الله قال له ما تدرش فلوسها قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته لو أنا قتلته بقى قال فهو في النار واضح المعنى لو قتلك لو لو قاتلك قاتله لو لو هو قتلك يبقى انت شهيد ولو انت قتلته فهو في النار ليه جاي عايز ياخد فلوسك والحديث رواه مسلم رقم 28 الموت غازيا في سبيله ودي سبق ذكرها رقم 29 الموت بداء السل ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين واحد ممكن يكون زعلان يقول ده انا زعلان عشان ابويا مات بداء السل ابوك كان بيصلي كان بيصلي ابشر ان شاء الله شهيد نحسبه إن شاء الله من الشهداء والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله شهادة قال وفي آخر الحديث والسل شهادة والسل شهادة آخر علامة رقم 30 من ضمن العلامات اللي تدل على حسن الخاتمة إن أنت تموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الموت بالمدينة المنورة إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها النبي هيشفع لأي إنسان هيموت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دول كانوا 30 علامة سامحني طولت عليك بس أنا بقول لك إيه بقول لك عشان تنشن عشان يطلع منها بفايدتين الفايدة الأولى أخويا وحبيبي عشان بعض الناس تقول إيه أصل إحنا كنا متخيلين الدار الآخرة بصراحة بقى شوية قصص جايين للقصص شوية أحداث جايين للأحداث جايين لكل ده بس واخدينها واحدة واحدة أنا بقول لك الطريق اللي تفوز بيها بالجنة اللي بتفوز بيها بالخ- بحسن الخاتمة اللي تحذر بيها من سوء الخاتمة ودي هنجيلها إن شاء الله بعد درسين واخد بالك أنا ذكرت لك 30 علامة ليه لسببين السبب الأولاني عشان أنت تنشن على حاجة تعملها ترزق بسببها بحسن الخاتمة أو تسأل المولى عز وجل أن يرزقك ميتة معينة تكون سبب في حسن الخاتمة دي حاجة الحاجة التانية عشان لو مات لك حد بطريقة من الطرق دي كلها تقول إيه الحمد لله الحمد لله أحسب أبي إن شاء الله أنه مات شهيد أحسب أمي أنها ماتت شهيدة أحسب زوجتي أنها ماتت شهيدة تعالوا نعيش مع فاصل صغير قبل ما نبدأ بقى مع صور مشرقة من حسن الخاتمة تعالوا نعيش مع فاصل قصير جدا بيورينا شوية مشاهد كده لحسن الخاتمة عيشوا معاها بقلوبكم ثم نرجع مرة أخرى عشان نذكر لكم الصور المشرقة فابقوا معنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
لحسن الخاتمة علامات يعرف بها أهل الطاعات وتشهد لها آخر الساعات فإن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة فلئن رحمت فأنت أرحم راحم وبحار جودك يا إلهي زاخرة آنس مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبدو ناخرة يا من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله فوا أسفا على صلاة فائتة وعلى صيام ضاع بلا فائدة فكن ممن استعملهم الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قالوا كيف يستعمله قال صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح قبل موته اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك
عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا
طبعا آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا شفنا المشاهد الجميلة مؤثرة الناس ربنا رزقهم حسن الخاتمة حقيقة أكتر منظر أو منظر أثر فيا الم- المشهد الأخير طبعا مشهد الرجل الداعية اللي اللي مات وهو بيذكر الناس بالله وأنا من هذا المكان والله يعني بتمنى وبسأل ربنا سبحانه وتعالى وأرجو أن تؤمنوا إن ربنا يرزقني ميتة وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا وأنا بدعو إن أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يختمني بهذه الخاتمة وأنا في درس من دروس زي كده أكون بدي الدرس وأموت وأنا بدي الدرس أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة قد إيه الإنسان في حياته يعني قد إيه إحنا فرطنا وقد إيه إحنا كتير مننا بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى يعني بحزن جدا جدا لما بشوف شاب مغتر جدا بشبابه ما نفسوش ما بيفكرش مره إنه يسجد يخ- يعني يسجد لله سبحانه وتعالى وفاكر انه ممكن يعمر 60 70 80 سنه بحزن جدا على بنت لابسه لبس يعني ربنا يعافينا ويعافيك وهي مش متخيله انها ممكن تموت بالمنظر ده يعني أنا اذكر ان في بنت كانت لابسه stretch البنت دي ماتت ماتت وهي ماشيه في الشارع بيعكسها بعض الشباب ماتت وهي لابسه ال stretch ما استطاع ان ينزعوا اللب- اللبس دوت او ال stretch ده عن جسمها ما طلع هذا ال stretch الا بجزء من لحم من لحم هذه الفتاه ربنا يعافينا ويعافيكم بنت تانية ماتت وهي عياذا بالله وهي بتشغل الدش على فيلم اباحي ربنا يعافينا ويعافيكم دخلوا عليها لقوها ماسكه الريموت والفيلم شغال وهي ميته ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى القصه او الدار الاخره مش مش محتاجين ان احنا نمشي فيها من منطلق احكي لنا قصه انا عمال بقول لك اسباب حسن الخاتمه علامات حسن الخاتمه الطريق لحسن الخاتمه نماذج من حسن الخاتمه نشن وركز واعرف ان الحياه كلها قصيره فلا تقصرها بالهموم والغموم والذنوب واعلم أن الدنيا معبرة أو قنطرة فاعبروها ولا تعمروها أيا عبد كم يراك الله عاصيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيه لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي تعالوا نشوف أول مثال من أمثلة حسن الخاتمة بلال رضي الله عنه وأرضاه بلال في بداية الموت في بداية السكرات في بداية دخول ملك الم- في بداية إحساسه بسكرات الموت بلال رضي الله عنه وأرضاه زوجته بتصرخ حزينة وليها حق تحزن على زوج زي سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه بتقول وحزناه وحزناه وهو فرحان في قمة الفرح في بداية السكرات بيقول وفرحاه بل وفرحاه ليه يا سيدنا بلال قال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه رغم كل العذاب اللي شافه سيدنا بلال رغم كل المآسي دي كلها آه طبعا لأنه عارف أنه لا راحة إلا في جنة الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لو تعذبت في حياتك لو تعبت لو اتبهدلت تذكر سيدنا بلال هو بيقول وفرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه يا ترى أنت مشتاق للقاء النبي مشتاق لصحبة النبي مشتاق تشوف النبي والصحابة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى يا ترى فعلا ولا انت خالفت امر النبي ولا يمكن ان انت تكون هتقدر تواجه النبي وتقف قدام النبي على الحوض ولا تطلب حتى شربة هنيئة مريئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فكان اول مثال معانا وانا بدأت بيه بالذات عشان ناس كتيرة قوي تعبت في حياتها عشان ناس كتيرة جدا اتعذبت في حياتها مهما تعبت ومهما تعذبت ومهما اتحرمت ومهما فرقت أحبابك ومهما حصل لك افتكر قول سيدنا بلال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه تعال نشوف المثال الثاني سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في بداية السكرات وإذا بهم يسألون يعني يجدون معاذ بن جبل مبتسم فرحان سعيد جدا وهو بيقول والصحابة قاعدين حواليه مرحبا بالموت مرحبا مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك فأنا اليوم أرجوك لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله قال اللهم إنك اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر في الصيام ومكابدة الساعات في قيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر الله بيقول له يا رب أنا ما كنتش بحب الدنيا عشان أجمع فلوس ولا عشان دنيا ولا عشان مال انا ما حبيتش الدنيا الا عشان ثلاث حاجات الا عشان صيام الهواجر الصيام في عز الحر وقيام الليل في عز التعب ومرافقة العلماء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر بفضل الله جل وعلا تعالوا نشوف المثال الثالث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أمه وأبيه عمار بن ياسر وهو رايح لمعركة صفين قال كلمات عجيبة جدا كلمات تقطع القلب بجد قال اللهم لو كنت أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت لو أعرف أن أنا لو رميت نفسي من فوق الجبل تبقى راضي عني كنت أموت من فوق الجبل ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن, أرق أن ألقي بنفسي في البحر لفعلت وإنك لتعلم أني ما خرجت إلا ابتغاء وجهك فلا تخيب فيك رجائي ثم نادى على إخوانه وقال ائتوني بشربة لبن فقالوا لماذا يا عمار قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن آخر شربة هتشربها من الدنيا يا عمار وانت خارج للقاء الله هتشرب شوية لبن شرب شوية اللبن ومات وكان يقول هو يموت رضي الله عنه وارضاه أزفت الجنان قربت وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا الكل مشتاق للنبي كل مشتاق, مشتاق للقاء الله الكل مشتاق لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي الوقت جري وأنا هت- ه- ه- في الحلقة القادمة إن شاء الله هبدأ الحلقة بذكر هذه النماذج الجميلة المشرقة لناس ماتوا على حسن الخاتمة الحلقة الجاية هتبقى حلقة شيقة جدا جدا هذكر لك فيها أمثلة كلها ذكرتها من كتاب مسك الختام نماذج مبهرة جميلة جدا جدا تثلج القلب وتشرح الصدر وتقوي الإيمان كلها عن نماذج حسن الخاتمة ونختم الحلقة القادمة إن شاء الله بس- بالطريق والسبيل إلى حسن الخاتمة حال الوقت يجري بسرعة إني داع فأمن من قلبك عشان ما يدري عليه الصوت عشان تعلم ان شاء الله اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ودود يا غفور يا غفور يا تواب يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترزقنا جميعا حسن الخاتم ارزقنا ارزقنا حسن الخاتم ارزقنا جميعا حسن الخاتم ارزقنا جميعا حسن الخاتم وارزقني ميتة حسنة وأنا أدعو إليك يا أرحم اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا صرنا على من عادى صرنا على القوم الكافرين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين أغث إخواننا في غزة وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وعاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك لا ف- لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور لا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا وإلا وقد رحمتنا وغفرت ذنوبنا وأعتقت رقابنا جميعا من النار أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ثبتنا عند السؤال اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته